أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله إخوتي في الله إني والله أحبكم في الله ونسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله إلى من يسكون الحر والعرق في هذا اللقاء نسأل الله جل جلاله أن يهون علينا حر يوم القيامة ولا شك أن جهنم أشد حرا اللي يقعد يحتر شوية يوم يخرج يتهوى في الشارع يروح يشرب كوباية شاي يروح ينقي كوباية حاجة ساعة أو يشرب له عصير لا أنا أريد الرجل الحريص الذي يجلس هنا وإن خرجت روحه في سبيل الله قال بعض الصحابة شكونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم فلم يشكنا يعني لم يزل شكوانا لم يشكنا يقول شكونا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حر الرمضاء وهم يقفون في صلاة الظهر والحصى قد سخن من الشمس وأيضا إذا وضعوا جباههم على الأرض لا يطيقون شكوا لرسول الله ليخفف فلم يخفف إنه يريد أن يربي أمه الذين تعودوا على التكاييف والمراوح لا يصلحون أن يقفوا في حر الشمس بعد ذلك إذا استوجب الأمر فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون نعم إخوتا إننا بحاجة إلى الرجال الذين لا يزعجهم عرق ولا يكلكهم حر ولا يضجرهم زحام ولا يضايق قلوبهم رائحة كريهة من أرجل أخ فقير إننا نريد الرجل الذي يريد الله فتتلاشى نفسه ويتناسى همه ويذهب إلى الله وهو مشغول به ناس كل ما حوله إنه ذهب عن نفسه وما هو فيه إلى طلب مرضاة الله إن الرجل الذي قام على رأس أبويه أبيه وأمه وهو يحمل الغبوق من اللبن يقف عند رأسهما وهما نائمين لقد نسي قيامه طيلة الليل إلى أن انفجر عمود الصبح ونسي أولاده الذين يتضاغون ونسي تعب طول النهار إنه ينتظر رضا الله أن يتنزل عليه الأمر يحتاج إلى مجاهدة للنفس ومدافعة لضجرها ونسأل الله لنا ولكم العافية ما زلنا مع أخينا حبيبنا في الله المصلي الذي عاد إلى الصلاة بعد أن تركها نستأذنه في وقفة ثالثة لنستكمل معه كيف يصلي بعد أن تكلمنا وتواصينا وأنا أبدأ الليلة مع أخي في الله وحبيبي في الله المصلي الذي يريد أن يقيم الصلاة بنصيحة نبوية صحيحة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلي صلاة مودع وفي رواية صلي الصلاة كأنك مودع كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إنها نصيحة غالية صلي كأنها آخر صلاة لك في الدنيا كأنك ستموت بعدها مباشرة فموتك بعد هذه الصلاة فأنت تصليها وأنت تجتهد وتبتهل أن تكون أحسن صلاة تلقى بها الله إنها دعوة لقصر الأمل يا طويل الأمل يا من تؤمل الحياة سنين سنين طويلة يا من تؤمل أن تغير السيارة وتوسع الشقة وتزوج الأولاد قد تموت في هذه اللحظة أرأيت لو مت هل تنفعك هذه الصلاة انتبه وصلي صلاة مودع كأنك تراه ترى الله يعني وكما طالبتك الصلاة بحب فحين يعمل أحد شيئا لحبيبه وهو يعلم أن حبيبه يراه وهو يعمل فإنه يتفنن في إتقانها صح كده؟ يعني لما أكون بعمل لحبيبي حاجة وحاسس إن حبيبي شايفني وأنا بعملها له أقوم أبين لحبيبي إن أنا بحبه فبعملها بإيه؟ بحب فلما تستشعر أن حبيبك يراك الله إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت فالله يطالعك ينظر إليك ينصب وجهه لوجهك في الصلاة مباشرة ما لم تلتفت فحين تستشعر أن الله أمامك يراك يسمعك يراقبك حين تستشعر ذلك وأنت تحبه فتتقن الصلاة كأشد ما يكون فإن عجزت عن استيعاب أنك ترى الله فاعلم أنه يراك صلي كأنك تراه كأنك ترى الله وهو واقف بين يديك فأنت تصلي لحي كبير قاهر موجود سبحانه وتعالى أنت تصلي لله وهو معك فإن لم تكن تراه فإنه يراك خذ ثلاث نصائح غالية أيضا قبل أن نستكمل صلاتنا أولها نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نقرة كنقرة الغراب وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نقرة كنقرة الغراب وفي رواية كنقرة الديك نقرة الغراب أم نقرة الديك ينور كده ينور نقرة ويوم على طول آه الذين ينزلون للسجود فلا تكاد رؤوسهم تلمس الأرض يوم واقف تلمس الأرض يوم قاعد وهو بيركع أول ما يثني وصل يروح واقف أول ما يقف يروح قاعد أول ما يقعد يروح قاعد وهكذا هذا النقر مرفوض كتير تروح تقول لحد يشتغل لك شغلانه تقول له معلش ما هو يتعملها كويس يا ايه يا تفضل فضيل يعني اشتغل مش فاضي بلاش بلاش دلوقتي اما تفضل احنا ما بنقولش لت- للي بيصلي كده احنا قلنا هي حاجه من اتنين يا تصلي صح يا تصلي صح هما الاتنين صح ما اقولكش بقى يا تصلي صح يا بلاش لا لا يا تصلي صح برضه لازم تصلي فلذلك ايضا مش فاضي فاضي نفسك مش فاضي تعمل ايه فاضي نفسك يعني اضيع نفسي اه ما هو انت مش هتضيعها لحد ما يقدرش دي هيقدر انك ضيعتها ومش هتبقى ضيعتها صح كده فلذلك لازم تفضل ولازم تركز ولازم تفهم سيبك من النقف عايزين شغل بجد عايزين صالح حقيقيه ليها ثمره كتير اركب مع سواق تاكسي والاقيه بيدخن ربنا يتوب على كل عاصم مسلم يا رب اقول له انت بتصلي يقول لي اه اقول له مش ممكن مش ممكن بتصلي لو كنت بتصلي كنت تبطل السجاير اكيد ما بتصليش يقول لي والله بصلي بس يعني بلمهم بالليل كده على بعضهم اه شفت بقى شفت بقى اه بصلي بس ما بصليش في الجامع يعني وقت ما الاقي نفسي مزنوق انزل ادخل حمام وبالمره ايه اصليها باقي وقت لا لا ده نازل الحمام بقى مش لربنا ما ينفعش عشان كده الصلاه ما جابتش نتيجه ليه ما هو دايما اللي بيصلي لوحده بتبقى صلاته نقل بخلاف اللي بيصلي ورا الامام ودي بركه الجماعه حتى الامام نفسه لو صلى لوحده بيصليها اخف من كده صح كده هي كده بركه الجماعه بركه صلاه الجماعه لها بركه فلذلك قال الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فإذا لم تنهك صلاتك عن الفحشاء والمنكر فاعلم أنك لم تصلي يبقى محتاج النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول لك ارجع فصلي فإنك لم تصلي ارجع فصلي فإنك لم تصلي ارجع فصلي فإنك لم تصلي إذا صليت وخرجت من الصلاة لقيت واحدة عريانة قدام باب المسجد عينك وقعت عليها بصيت لها فرحت أو انسجمت أو سارت شهوتك يبقى في الحالة دي أنت ما صليتش ارجع فصلي فإنك لم تصلي لكن لو نفرت فاكتئبت وحزنت وتألمت يبقى الصلاة جابت نتيجة انتبه بعض الناس يصلي زي ما الرسول قال ما صلي عليهم صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل الصلاة وما كتب له إلا نصفها ثلثها ربعها خمسها سدسها سبعها ثمنها تسعها عشرها يبقى ممكن واحد يصلي ويطلع من الصلاة بكم؟ بالعشر 10% ال 10% دي تخليه يبطل زنا ما يزنيش أو يبطل يشرب خمرة أو يبطل يشرب حشيش أو يبطل يسم هيروين 10% لما تبقى 20 يبطل حاجات تانية 30 وهكذا كلما أتقنت الصلاة أكثر كلما تركت من المعاصي والفواحش أكثر كلما انضبطت على طريق الله أكثر وكلما عشت الصلاة أكثر كلما كانت حياة قلبك أتم كلما كانت حياة القلب إيه؟ أتم وأكمل عيش الصلاة لما كلمنا على تكبيرة الإحرام إن الإنسان لما يكبر تكبيرة الإحرام ويقول الله أكبر لو آمن الإنسان بهذه الكلمة اللي هي الله أكبر التي يفتتح بها صلاته فيعتقد ويشهد بعظمة الله وكبريائه ويقول بلسان صدق وجد الله أكبر وهيمنت عليه هذه العقيدة والشهادة وتغلغلت في أحشائه لتضاءلت أمامه كل عظمة وكبرياء يتظاهر بها أي بشر لو لو هيمنت كلمة الله أكبر على قلبك إنها حين ذاك ستسقط الأصنام التي تعبد والأشخاص التي تؤله والأشياء التي تقدس والقوى التي يخضع لها والرؤساء والزعماء الذين يطاعون طاعة عمياء مطلقة الله أكبر تكون العظمة والكبرياء والتفوق والترفع والاستعلاء والاستيلاء لله الواحد القهار تجيء هذه الكلمة الموجزة المعجزة التي أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة فقال وربك فكبر تنفي كل الدعاوى تنفي كل المزاعم والإعلانات والأوهام والخرافات تنفي كل المظاهر والسخافات يسور بها المصلي ثورة حاسمة عارمة شاملة كاملة على على نفسه التي تريد أن تعبد من دون الله على على شهواته التي تريد أن تحكمه من دون الله على على أهوائه على رغباته على آماله على كل من يستخف به على كل من يستعبده الله أكبر وتتردد الله أكبر طيلة الصلاة الله أكبر يدخل في الصلاة الله أكبر يركع الله أكبر يسجد الله أكبر يجلس الله أكبر يرفع يظل يردد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ليخرج من الصلاة وقد تغلغلت الله أكبر في أعماقه ثم يركع فيكبر الله أكبر يتدرج في التعظيم والتمجيد بعد أن كان قائما يركع وانتبه هيئات الصلاة القيام بخشوع والركوع والسجود إذا صرفت لغير الله سجد فما ينفعش تقف مطاطي كده قدام حد غير ربنا قال تعالى وقوموا لله قانتين أي خاشعين منكسرين ما ينفعش تقف لربنا كده والركوع ما ينفعش تميل لحد غير ربنا كده اللي بتوع التايكوندو وبتوع الجودو وبتوع ال- الجمباز وبتوع الكاراتيه شرك أن تركع لغير الله شرك إلى كل من يركع لجمهوره أو لنده أو أو أو أو أو كل من يركع الركوع لله القهار فلا يركع إلا لله وهذه عزة الموحد ما يركعش إلا لمين وما يقومش إلا لله ما يقومش إلا لله لله وحده سبحانه وتعالى لذلك يكون المؤمن ممتلئا عزة كرامة لأنه يعتز بالله يركع وشوف صفة الركوع بقى كان النبي بيركع ازاي ما تصلي عليه كان يضع كفيه على ركبتيه صلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم وكان يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما امسك ركبك كده وكان يفرج بين أصابعه وكان صلى الله عليه وآله وسلم يجافي وينحي مرفقيه عن جنبيه ابعد دراعاتك عن جنبك ما تلزقش دراعك في جنبك كده لا وكان صلى الله عليه وسلم إذا ركع بسط ظهره وسواه حتى لو صب عليه الماء لاستقر أنا بقرأ لك دلوقتي من كتاب اسمه صفة صلاة النبي كأنك تراها صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني كتاب حلو قوي ومهم قوي وممتاز قوي اشتريه وحطه في بيتك اقعد اقرا منه وتعلم وعلم زوجتك واولادك صفة صلاة النبي كأنك تراها صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني حفظه الله تعالى تركع حط ايديك على ايه على ركبك وافرد دراعك وابعده عن جنبك ومد ظهرك وارفع راسك ما تطيش ما تنزلش راسك خلي راسك بسوى بسوى ظهرك وظهرك مفرود لا موطي ولا مايل ولا مرفوع مستوي كده بحيث لو صبينا كوبايه ميه على ظهرك الميه ما تنزلش تقف على ظهرك يا يا للروعه والجمال هذا الخضوع لله ذي الجلال اهي دي ما تتعملش الا لمين للملك اتقان اتقان العباده ولا بد من الطمانينه في الركوع شرط قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتموا الركوع والسجود فوالذي نفسي بيده اني لاراكم من بعد ظهري وراى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي فقال لو مات هذا على حاله هذه لمات على غير ملة محمد استر يا رب صح كده اه والله ربنا يستر علينا مشكلة تلاقيه بيركع كده الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان الله لمن حمده سبحان الله الله اكبر سبحان الله سبحان الله الله اكبر الله حاسب على مهلك واحدة واحدة ده انت بتصلي لمين عايزك دايما تفتكر دي أن الله سبحانه وتعالى لم يعجل عليك كم رآك على المعاصي وسترك وكم أسرعت إلى معصيته وأمهلك وكم تتباعد عنه ويتقرب إليك فلماذا تسرع في الخروج من بين يديه مهلا مهلا مهلا مهلا على مهلك واحدة واحدة نعم خطير أن تسمع هذا الحديث أن رجلا كان لا يتم الركوع والسجود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو مات هذا على على صلاته هذه لمات على غير ملة محمد انتبه لو مات على غير ملة محمد يروح فين آه ما فيش غير جهنم ما فيش غيرها لازم لأنه لن يدخل الجنة أحد بعد بعثة النبي محمد إلا من آمن بنبوة النبي محمد إلا من عاش على ملة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته قال لا يتم ركوعها وسجودها يا حرامي يا نساي يا سارق يلي بتسرق الوقت بتاع ربنا وتاخده تشتغل بيه لحسابك اصل وقت الصلاه ده بتاع مين بتاع ربنا ساعه ما اذن المؤذن قال الله اكبر الوقت ده بتاع ربنا الوقت اللي تتوضى فيه وتصلي فيه السنه وتصلي فيه الفرض وتقول فيه الاذكار ده وقت ربنا بتاع ربنا ده بس لا ده عمرك كله له هو اللي خلقك وهو اللي اداك وهو اللي رزقك وهو اللي مكنك وهو اللي اعانك وهو اللي وفاك وهو اللي معيشك حياتك بيه سبحانه وتعالى ومع ذلك آه مستكتر عليه تلت ساعة تلت ساعة يا مناس من أصحاب الشغل أصحاب المصانع أصحاب المحلات أصحاب الشركات لما ينزل واحد شغال عنده يصلي ويرجع يقول له لا مش هينفع بقى كل صلاة تغيب لي تلت ساعة ولا نص ساعة لا صلي هنا وبعض أصحاب المحلات ربنا يتوب عليه ما هو كان غلبان بيشيل البؤجة على ظهره ويلف بالملامس النهاردة بقت محلات طويلة عريضة دوار يقول الفرد بس ما فيش صلاة سنة ليك بقى ده جزاء اللي أكرمك عشان ربنا يوسع عليك بتذكر قول الله عز وجل ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك بقى ربنا ملكك جعلك مالك تقوم أنت عايز تحاج في الله اللي مكنك اللي ملكك فلما ربنا اداك تقول له الفرد بس لما ربنا وسع عليك تقول له صلي هنا في المكتب ولا في الشغل ليه بقى لما أحسن إليك تسيء إلى عبادك قلة أصل دي لا مؤاخذة معلش اوعى تزعل ما هو انا حقك عليا ان انا اجيبها لك على بلاطه ما حدش بينصحك كده بجد لازم اجيبها لك من الاخر اتقي الله في نفسك وفي الناس اللي عندك نعم لما نصلي ده وقتك كله لله عشان كده الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم سمى اللي بينقر الصلاه ما بيتمهاش سماه ايه حرامي نشال سارق يا سارق تسرق من ربنا اصل المشكله ممكن تسرق من حد مش شايفك صح كده انا مش واخد بالي باصص كده اسرق انت الكتاب باصص كده اسرق القلم مش واخد بالي لكن تسرق من ربنا وهو شايفك قادر يشيلك اسوا الناس سرقه توب يا حرامي توب قبل ما ياخد حقه منك أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته لما تيجي تركع اركع واطمئن الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما دخل الرجل المسجد فصلى ركعتين لا يتم الركوع والسجود وجاء قال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى ثم عاد فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني قال له والله ما أعرف أصلي إلا كده علمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا حلوة حتى تطمئن دي ثم اركع حتى ايه تطمئن راكعا عشان كده العلماء بيعتبروا الاطمئنان الطمأنينة ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة بغير اطمئنان كنا بنصلي مرة صلاة جماعة أنا وأخ فالمهم الإمام من الجماعة المستعجلين بقى ها مجري يركع يسكت إيه؟ وانت مش لاحق بعد ما خلصنا صلاة الأخ يقول يقول لحقته أنا لحقته آه تلحقه فين ده عشان كده بقول لك لازم تدور انت بتصلي وانا مين اصل الصلاه كمان مش ناقصين نضيعها اركع حتى تطمئن ايه راكعا تركع لحد ما تحس انك اطمأنيت طب ازاي اجيب الاطمئنان واحد ان لا تكون مشغولا بغير الله اصل مين اللي مستعجل اللي مستعجل العربيه واقفه في الممنوع عايز اخلص عشان الحق اللي مستعجل قافل الدكان وزمان الزباين قاعدين عايز اخرج بسرعه مستعجل زمان المدير دلوقتي هيعمل لي خاص اللي مستعجل اه بعض الناس يقول لي الراجل عندنا في الشغل قال اللي يصلي يصلي على حسابه هخصم الربع ساعه بتاع الصلاه ساعتها هتبطل صلاه ولا تصلي اصلي وخليه يخصم وسيخلف الله عليك خيرا منها ان شاء الله ان شاء الله وهتكون الفلوس دي عليه محقورة ستكون عليه عذابا هيصرفها على علاج السكر والضغط هيصرفها على كده لازم لازم ما هو الحريص على الربع ساعة ده لازم هيجي له ضغط لأنه بيحرق في دمه كل ساعة على الفلوس صح كده لكن لو هو سايبها لله الرزاق أبدا ما يتعبش نفسيا المسلم ما يتعبش نفسيا أبدا أبدا المهم يا شباب أول شيء عشان تطمئن في الركوع وما تستعجلش ما تكونش مشغول أبدا بغير الله تبقى مشغول بالله فتطمئن اتنين انك تتعلم تقول ايه وانت راكع اصل في ناس لما يصلي ورا فلان اللي بيطول بقى من وجهه نظره انه بيطول ها يقول له ده انا قلت سبحان ربي العظيم 13 مره يا اخي انت بتعد بتعد على مين ده احنا لو عدينا عليك هنطلع لك بلاوي سودة ما هو مش عارف يتقال ايه تاني غير سبحان ربي العظيم ما وراش غير سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم هو مش فاهم فبيمل لو هو فهم يعني ايه سبحان ربي العظيم ها مش هيمل هيقولها صح اتنين في عشر انواع من الاذكار تتقال في الركوع لو قعد قال العشر انواع مش هيحس بتطويل بقى نقول ايه بقى في الركوع هو ده الموضوع سبحان ربي العظيم واحنا قلنا معنى كلمة سبحان قبل كده صح يعني أنزه الله عن كل نقص فهو الكامل له الكمال في الكمال صح الله ثم تثبت نسبك مين ربك تقول ربي مين العظيم ولما تقول سبحان ربي العظيم أي تعالت عظمة الله انت راكع مقسوم نصين نص واقف ونص متني نص بالطول ونص بالعرض وانت بتقول سبحان ربي العظيم وتقول سبحان ربي العظيم وبحمده وتقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح يعني الواحد لما يركع كده يقول ايه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وزي ما قلت لك استطعم كده ها دوق سبحان ربي العظيم ها حلوة استطعمت استلذيت استمتعت نقي على اللي بعدها بقى سبحان ربي العظيم وبحمده الله أجمل ها حلوة كمان كمان سبوح قدوس رب الملائكة والروح الله جميلة دي سبوح قدوس رب الملائكة والروح كمان كمان كمان تقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة الله أحلى استمتعت ولا لسه لسه كمان العيال اللي بيقولوا بنسرح تسرح فين مع الكلام ده مشكلتك انك جاهل قول لي بقول لك ايه انت كترت الشتيمه قوي النهارده بقى لا مش قصدي احنا ما زلت بحبك ولسه برضه حريص انك تحبني عايزين نتعاون على البر والتقوى عايزين نتعلم عايزك تقول كل ده تقول لي ده كان الواحد وسطه ينكسر لا والله ما ينكسر ولا حاجه ويا اخي لو انكسر يا ريت يا اخويا يا ريت يا ريت ينكسر وسطي لله ساعتها يوم القيامه اقول له يا رب انا مش قادر اقف اصل وسطي انكسر ليك فيرحمني ويدخلني الجنه على طول وانت ياما وسطك انكسر ليه انت عارف لمين والمين وسطك انكسر للبنات اللي بتقف تستناهم في الشارع وسطك انكسر وانت واقف جنب عربيتك بتغسلها وتروقها وتنظفها وانت وسطك انكسر على محطة الاتوبيس وفي طابور العيش وفي طابور مش عارف ايه وسطك انكسر كتير لغير الله خلي مرة يوجعك لله قال بعض السلف لما سئل ماذا تشتهي قال اشتهي ان اقوم حتى لا اقدر ان اقوم نفسي اقف اصلي لما ابقى مش قادر اقف متعة قيل ما تشتهي قال أشتهي أن أقوم لله حتى يشتكي صلبي لما ظهري يوجعني نفسي هي دي الأمنيات الحلوة الأمنيات الغالية الأمنيات الممتعة الأمنيات اللذيذة الأمنيات التي تعطي أجرا مش ببلاش كمان تقول إيه خد دي ومش هطول تقول في ركوعي اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي الله جميلة دي مش كده أول تاني تدفع كام اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا وانت راكع تقول اللهم لك ركعت وبك آمنت احفظ احفظ قول معايا اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين كلام جميل قوي حتى لما تقولها مرة واثنين وثلاثة وعمال تردد خشع لك سمعي وبصري ومخي وعصبي وعظمي الله لما تقولها تاني خشع لك سمعي وبصري تخلي السمع يخشع والبصر يخشع والعصب يخشع والعظم يخشع تحس بالخشوع عرفت الخشوع ضاع مننا ليه لما ما عرفناش نقول واحنا راكعين نقول ايه ركعت ودعيت ممكن تقول سبحان ربي العظيم وبحمده رب اغفر لي كمان ولا كفاية كفاية كفاية بس قول دول انت بس انت قول دول وبعدين بعد ما تطول الركوع ترفع بقى مش قبل ما ظهره يتعدل لا جاي ينزل يقع يتهبد لا ارفع كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع ظهره من الركوع حتى يعود كل عضو إلى موضعه رأسك تقف كده في وضعها الطبيعي وعينك ترجع لمحل السجود وإيديك ترجع جنبك وظهرك يتفتح ورجليك تتفتح لحد ما يرجع كل عظم إليه إلى موضعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يستوي قائما حتى ايه يستوي قائما تستوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول وهو يرفع سمع الله لمن حمده تقول ايه مش سمع الله حمده لا سمع الله لمن حمده اي ان الله سمع الذي حمده تستشعر وانت بترفع وبتقول كده انك وانت راجع قلت سبحان ربي العظيم وايه وبحمده ان ربنا سمعك سمع الله لمن لمن حمده لمن حمده للذي يحمده وقيل هذا دعاء يعني اللهم اسمع حمدي يعني سمع إجابة وجزاء بالحسنى تقول سمع الله ايه لمن حمده طبعا له قصة أن أبا بكر الصديق تأخر وجاء وأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركوع ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة فحمد الله أنه أدرك الركوع كان الرفع من الركوع أصلا الله أكبر برضه زي ركوع الله أكبر كان الرفع إيه الله أكبر فلما حمد الله أبو بكر الصديق وهو راكع الرسول رفع فقال إيه سمع الله لمن حمده أي أن الله سمعك يا أبا بكر وأنت تحمده على إدراك الصلاة سبحان الله العظيم فأنت تستشعرها إن ربنا إيه سمعك وأنت تحمده فتحمده أن سمعك فتكمل بقى وانت واقف اصل نسبي كتير من الناس قبل ما يقف يقعد ليه عشان بيقول سمع الله لمن حمد الله اكبر لا لسه لسه اصبر سمع الله لمن حمد دي وانت طالع لما تقف بقى تقول ايه ربنا فتكمل بقى وانت واقف اصل نسبي كتير من الناس قبل ما يقف يقعد ليه عشان بيقول سمع الله لمن حمد الله اكبر لا لسه لسه اصبر سمع الله لمن حمد دي وانت طالع لما تقف بقى تقول ايه ربنا ولك الحمد حمدا دائما طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لو قلت دول يبقى يبقى وقفت قول لي طب سؤال عم سؤال لو سمحت طب بس خلي السؤال للاخر لا لا لا سؤال دلوقتي ماشي قول لو ما قلتش دول تبقى صلاتي غلط لا ما تبقاش غلط تقول سامع الله لمن حميده وتسجد ما فيش مشكله بس بشرط انك لما ترفع تقف حتى يعود كل عظم الى موضعه حتى تطمئن رافعا الاولى بقى انك تقول ايه ربنا ها ولك الحمد ربنا ولك الحمد لما تقول كده ربنا ولك الحمد حمدا ها دائما طيبا اللهم ربنا ولك الحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه الله أكبر يا غفر له إيه ما تقدم من ذنبه كل الذنوب اللي فاتت تغفر بمجرد انك تقول ربنا ولك الحمد يقول اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد دي روايه روايه ثانيه ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد في رواية كان يقول لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد يكرر ذلك حتى يطمئن لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد والأذكار لما بقول لك أنا كذا حاجة يبقى خليك مرة تقول ده ومرة تقول ده ومرة تقول ده عارف إيه أولا لإصابة السنة وإحياء السنة اثنين عشان ما تسرحش عارف انت بتسرح ليه لانك اوتوماتيك حافظ كلمتين لما تقف بتقولهم ايه اوتوماتيك بتقولهم على طول بتفتح فايل يقوم على طول يسند اللي عنده على طول فعشان كده بقول لك لا اتعود انك كل مره تقول ايه حاجه جديده فما تسرحش فيها لما تطول القيام ده الرسول قال كده لما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال المسيء صلاته ثم ارفع راسك حتى تعتدل قائما فياخذ كل عظم ماخذه ثم يهوي ساجدا آه وصلنا لأحلى حتة في الصلاة بقى السجود إلا السجود ده بقى السجود يهوي ساجدا الواحد واقف كده ويخر ساجدا يروح نازل كده يخرون للأذقان يبكون خروا سجدا دايما ربنا سمى النزول الى السجود ايه خروج شوف الميه بتنساب بتخر بسهوله ازاي اهو الواحد ينزل كده فاهمني ولا مش معايا ها ينزل ساجد كده بايديه وينزل بايديه الاول وركبه تنزل وراه ووشه في الارض ومناخيره كمان ورجليه تتمكن وايديه تتفرد وكعانه تبعد وبطنه تتدلى وعينيه تنكسر ومناخيره ترشح ساجد للملك حط دماغه في الارض وعينيه في الارض وانفه في الارض وفمه في الارض وايديه في الارض وركبه في الارض ورجليه في الارض وبطنه تتدلى على الارض وهو بيقول سبحان ربي الاعلى هو اسفل سيء ويسبح الاعلى يا لو نفهم السجود نعيشها صح السجود اذا سجد فك سلاسل التقليد السلاسل التي فرضها عليه المجتمع والأعراف والعادات والآداب خر ساجدا لله يمرغ وجهه ويعفر جبينه يعطي القلب زمامه ويرسل النفس على سجيتها فلا حجر على الخشوع ولا ملامة على الدموع غلي مرجل الصدر وفاض كأس القلب وبكى وانتحب وخرت الأسرار فهو ينادي من قرب حبيبه الواحد القهار واسجد واقترب واسجد واقترب واسجد واقترب واسجد واقترب وتأمل سبحان ربي الأعلى اسجد واقترب تقترب من فين تقترب من فين من الأعلى كأنك بتسجد وتطير بتسجد وترتفع تسجد وتعرج تسجد وتعلو يؤيدها قول حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم فإنك ما سجدت لله سجدة إلا ورفعك الله بها درجة رفعك تسجد تطلع فوق فوق كمان فوق كمان فوق فوق فوق فوق لحد ما تحس انك ساجد تحت العرش ما فيش بقى لا مسجد الفتح ولا مسجد التوحيد ولا مسجد مش عارف ايه ولا الامام فلان ولا جنبي الاخ فلان ولا ورايا الشيخ فلان ده انا ساجد لمين لله لا انا شايف حد ولا حاسس بحد ولا عايش لحد ولا براي حد ولا بنظر لنظرة حد انا ساجد لله سجد سجد صح واسجد واقترب السجود أقرب هيئات المصلي إلى الله السجود أحب حالات الصلاة إلى الله السجود دنو السجود ينتهز المصلي هذه الفرصة الثمينة وينثر كنانة قلبه ويفرغ جعبة الدعاء والعبودية فكأنه وهو ساجد يقول أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك أنفه وفاضت لك عينه أنت تراني وتسمع كلامي فاستجب دعائي هذه السجدة تهتز لها الجبال راسيات هذه السجدة تهتز لها الأرض هذه السجدة يرتعد لها الجبابرة والطغاة هذه السجدة لها في تاريخ الأمة ومغامراتها وحياتها شؤون وأخبار سجدة سجدة لما تسجد سجدة من دي سجدة واحدة تنظف قلبك بس تسجدها صح قبل ما يسجد جسمك يسجد قلبك يا سلام لما تسجد وانت حاسس ان قلبك ساجد وايديك سجده ابن قيم يقول كده في كتاب الصلاه يقول وكل عضو من أعضاء الجسم يعطى حظه من العبودية في السجود فعبودية الإيدين وهي حال السجود وعبودية الرأس حال السجود وعبودية العينين واللسان والأنف والأذنين والذقن والقلب والصدر والبطن والركبتين والرجلين والقدمين وأصابع الرجلين كل جزء من أجزاء الجسم بيبقى حال العبودية حتى لبسك نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتوا بتصلوا على النبي ولا بطلتوا اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كفت الثوب والشعر في الصلاة وقال إنهما يسجدان كما يسجد ابن آدم عارف يعني ايه؟ يعني لما يكون لابس جلابية أو قميص ما تشمرش افرد كمامك كده عشان لما تسجد الكم يسجد هو كمان ما تلمش جلابيتك كده لما تيجي تسجد وتضمها على رجليك وتحطها بين رجليك سيبها سيب جلابيتك عشان جلابيتك تسجد لما يبقى لك شعر طويل ما تعملوش كحكه وتربطه فوق دماغك سيبه عشان وانت بتسجد شعرك شعرك يسجد اه يبقى الجلابيه نفسها اللي انت لابسها او القميص نفسه اللي انت لابسه او البنطلون نفسه اللي انت لابسه قول لي هو ينفع انا اصلي بنطلون اه ينفع ينفع تصلي بنطلون بس بشرط انه يبقى واسع قوي ما يحجمش العوره ويبقى قصير فوق الكعبين الكعبين اللي هم بيقولوا عليهم بز رجلك يبقى فوق لانه لا تقبل الصلاه من رجل مسبل لازم يبقى قصير كده دي شروط البنطلون الشرعي ويبقى لابس فوقيه قميص او جاكيت مغطي اليتك مغطي الاليه اما بنطلون ضيق بقى ومجسم الجينز وبتاع والحاجات دي اه هتبقى الصلاه كده ها يعني آه آه فيها فيها فيها لا لا الشيخ الالباني بيقول مكروهه وانا سمعت حد بيقول بطله فعلى الاقل لازم وقت الصلاه ربنا قال خذوا زينتكم عند كل مسجد تلبس اللبس اللي يرضي الله شاهد انك انت ما تشمرش ما تشمرش حاجه لان كل الاعضاء وكل شيء يعطى حظه من الخضوع اثناء السجود أثناء السجود فصلي واسجد هذا السجود سبحان ربي الأعلى خلي بالك بتسجد على ايديك الاثنين ادي الكفين وجبهتك وانفك ايديك خلي بالك الصوابع مضمومه ومتجهه في جهه القبله لان بعض الناس لما يجي يسجد بيعمل ايديه كده لا غلط خليها ايه كده في اتجاه القبله ايديك في اتجاه القبلة الصوابع ضوافرك في اتجاه القبلة تخليهاش على جنب كده ولا على جنب كده عدل كده في اتجاه القبلة وراسك بين ايديك ما تحطش ايديك قريبة من خدودك لا تبعدها قال بعض الصحابة كنا نأوي يعني نشفق لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يجافي عن ضبعيه ابعد ايدك عن وشك وابعد كعانك عن جنبك وابعد بطنك عن افخادك وابعد افخادك عن رجليك عن سيقانك تبقى كده انت كل حتة بعيدة عن التانية خالص سجود بقى مش كروتة لا عايزين نسجد صح نسجد ايديك على الارض وراسك جبهتك ولا تتحاشى ان تمكن لجبهتك في الارض اصل بعض الناس لما يجي يسجد يجيب الجرافطة يحطها قدامه ويسجد عليه يفرش منديل ويسجد عليه ده رسول الله يا رب صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا سجد بين ماء وطين وخرج وأثر الطين في جبهته وأنفه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم جه يسجد لا ايه طين ما جابش شوية رمل وحطها ما جابش ثوبه وحطه قدامه يسجد عليه ما حطش دراعه كده وسجد عليه لا سجد في الطين لانه بيسجد لمين اصل السجود معناه الذل والخضوع لله رب العالمين كان يمكن انفه وجبهته من الارض يبقى الانف والجبهه والايدين والركبتين والرجلين وتخلي رجليك من ورا تاني صوابعك جهه القبله ورجليك الاثنين جنب بعض مش مفرشحين مش بعيد عن بعض لا جنب بعض كان إذا سجد صف قدميه بتصلي عليه كان إذا سجد إيه صف قدميه ما يجي يسجد يحط رجليه اتنين جنب بعض ويثني صوابع رجليه كده بحيث ان تبقى الصوابع رجليه متجهه جهه القبله فهمت لازم كده دي السنه قول لي يعني لو ما عملتش كده تبقى الصلاه بايظه مش نافعه لا تنفع تنفع بس احنا عايزين نخلينا نصلي زي مين زي حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم اصل النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم صلوا كما كما رايتموني اصلي زي ما بصلي صلوا صلوا كما رايتموني اصلي صلى الله عليه وسلم نقول ايه بقى احنا ساجدين قول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى وخلي بالك سبحان الله شوف الخضوع بيتزايد وانت واقف بتقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الفاتحه والايه وانت راكع الخضوع يزيد شويه تقوم تقول ايه سبحان ربي العظيم سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه تسجد يتزايد تقوم تقول سبحان ربي الأعلى فالركوع تسبيح لله العظيم ذكر العظمة أثناء الركوع وذكر العلو أثناء السجود زيادة زيادة تقول سبحان ربي الأعلى وممكن تقول برضو سبوح قدوس رب الملائكة رب الملائكة والروح وممكن تقول سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي وممكن تقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله رب العالمين الله استطعمت أنا عايزك تستمتع تستلذ بالصلاة كأنك بتاكل لا لا بتاكل ايه عيب ما يصحش نشبه الكلام الجميل ده بايه بالاكل ولا بالشرب ولا ب... ولا باي متعه دي متعه ايه اعلى اعلى قوي متعه راقيه جدا تقول اللهم لك سجدت اقول تاني معلش معلش عشان تحفظ قول معايا عشان تحفظ لان انا عارفك بعد ما تسمع الشريط ده هتنسى اسمع قول تاني اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت وانت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين استطعم دوق كده حلوة طب خد حاجة كمان تقول ايه اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره قل لي بس هي دي اللي انا كنت عايزها منك هي دي اللي بدور عليها عشان نخلص بقى من الذنوب اللي كابسه على نفسي دي نسال الله ان يتقبل دعاءنا شوف دعاء النبي بقى ما صلي عليه انا ما بقولكش على فكره في الاذكار الا كلام النبي بس اوعى تفكر الكلام ده انا بالفه ولا كلام شيخ من المشايخ ولا شاعر من الشعراء ده كلام مين كلام النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح وشوف بقى عشان تحب النبي بيجيب لك اللي انت عايزه تقول ايه اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة الحاجة الدقيقة اللي هي الصغيرة أو أو أو أو أوي اللي محدش شوفه وجلة الكبير أو أو أو أو أوي اللي محدش يطيقه دقة وجلة يعني يا رب اغفر لي ذنبي كله الصغيرة والكبيرة وأوله وآخره الذنب بتاعها قبل الصلاة ده على طول والذنب اللي من خمسين سنة فات أوله وآخره وعلانيته وسر اللي للناس شافوه واللي الناس ما شافوهوش كل اللي تعرفه يا رب اغفره لي تاخد كمان حاجة تقولها وانت ساجد تاخد طب معاك حاجة تاخد فيها لازم يبقى معاك قلب تاخد فيه أصلا حط في قلبك على طول هات قلبك اسمع كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دعائه في السجود سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي تقول ايه سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي أبوء بنعمتك علي هذه يدي وما جنيت على نفسي يا لما تقول ويزداد الخضوع سجد لك سوادي شكلي جسمي وخيالي ظلي كلي نفسي سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك ها فؤادي قلبي من جوه أبوء بنعمتك علي أبوء يعني أعترف وأقر بنعمتك علي هذه يدي وما جنيت على نفسي كأنك تقول له يا رب أنا هو بين إيديك أنا اللي جنيت على نفسي أنا اللي جبت ده كله لنفسي أنا اللي أسأت إلى نفسي أنت المنعم فاغفر لي أيضا تقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أيضا تقول اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت أيضا تقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من تحتي نورا واجعل من فوقي نورا واجعل عن يميني نورا وعن يساري نورا واجعل أمامي نورا واجعل خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا أيضا تقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وبعد كل دول اطلب أصل أنت دلوقتي قريب بين إيديه اطلب اطلب تقول لي أطلب إيه أكتر من كلام النبي الجميل ده لا اطلب عايز إيه عايز فلوس وإحنا على دخول المدارس عشان تكسي العيال اطلب ده كريم قوي بس أنت ما تعرفوش كويس والله لو تعرفه تحبه اطلب عايز ايه عايز صحة اطلب عايز ايه كمان ها عايز ايه كمان ان ربنا يهدي مراتك ويلينها لك اطلب اطلب وايه كمان وايه كمان وايه كمان الله لا يمل من طلبك ولا يفنى ما عنده فهو الكريم المعطي اطلب اطلب ما شئت ولا حرج على فضل الله وانت ساجد ما تقراش قران ويجوز انك تدعو بدعاء القرآن يعني ممكن تقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لأن كده ما بتقراش قرآن أنت بتعمل إيه بتدعو بتدعو ممكن تقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الدعاء لا بأس في ذلك ادعو بما شئت والسجود السجود له فضل عظيم قوي قوي قوي أعظم فضل للسجود إنك أنت لو دخلت النار اللهم إنا نعوذ بك من النار تطلع من النار لكون النار لا تأكل مكان السجود من ابن آدم يقول رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود أصل إحنا ممكن كده ممكن كده اللهم اجمعنا في الجنة يا رب اللهم اجمع هذا الجمع الكبير كله في الجنة اللهم اجمعنا في الجنة يا رب ممكن بقى يوم القيامة ندخل الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب ندخل الجنة ونقعد كده في الجنة مع النبي ما صلى عليه اللهم اجمعنا في سوق الجنة واجعل محدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحنا قاعدين كده نقوم واحد يبص جنبه يقول امال فين الواد فلان اه يا رب اخونا فلان كان بيحضر معانا الدرس فيخبرك الله انه في النار تقول يا رب شفعنا فيه فيشفت شفع انزل هاته بس هتدور عليه فين بقى في وسط جهنم ما هي جهنم بقى مليانة يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يا رب قنا عذابك يوم تبعث عبادك تنزل تعرفوا بيه بعلامة الصلاة النار كريته اسود كل جسمه اتفحم خلاص سلم يا رب سلم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كل ما الجلد يستوي ربنا يغير غيره جلد تاني وثالث وعاشر ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا سلم يا رب سلم سلم يا رب سلم لما يدخل جهنم النار تاكل وجهه وعينيه وشفتيه وايديه ورجليه وبطنه وظهره وما تاكلش محل السجود تعرفه انت من راسه من محل السجود تاخده كده تغمسه في نهر الحياة تدخله معك الجنة دي شفاعة المؤمنين نسأل الله عز وجل أن يشفع فينا النبي محمد رغم أنف الحاقدين اللهم شفع فينا النبي محمد رغم أنف الحاقدين النبي هيشفع ولا لا ده صاحب الشفاعة الكبرى ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وزي ما انتم شايفين الراجل كل يوم عمال يزداد والعياذ بالله ضلال هي بقى خلاص ضربت سيبك منه بقى مش مش شغلانه لكن في كتابين ان شاء الله تاخدوهم قدام باب المسجد في الرد على منكري الشفاعه والرد على منكري السنه كويس خدوا قراءه برضه عشان تثبت وديه لغيرك عشان للتثبيت ما هنعمل ايه هنعمل ايه كل يوم بلوه جديده نسال الله العافيه انا عارف ان انتوا اثبت من ذلك صح ولا لا ولا الكلام ده بيخيل عليكم ولا بيدخل عليكم وعارفين ان ده كله تهريج وكلام صح كده عارفكم انا اصلا انتوا حبايبي ايوه نسال الله ان يثبت الايمان في قلوبنا وأن ينجينا من كيد الكائدين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ولعب اللاعبين ولهو اللاهين وفتن المفتونين وأن يرزقنا الثبات على الكتاب والسنة إلى يوم أن نلقاه شاهد يا شباب لما تسجد السجود ده له فضل كمان إيه كمان إن النبي يعرفك أنت يوم القيامة آه يوم القيامة والشمس تدنو من الرؤوس آه على الحرانين هتعملوا إيه يومها يا حرانين يا حرقانين العلق على قدر الذنوب انت النهاردة أدرى بقى منهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه ومنهم إلى حكويه ومنهم إلى ثدييه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما مغطي شفته السفلى العرق زي اللجام ماشي في برميل عرق متخيل والشمس ضربة في نافوخه وعريان تماما خلي بالك تشوف ظل وناس واقفين في الظل يا سلام ده انت لو جيت في عز الحر وفيلا جميله كده فيها شجر من الفلل بتاع المعادي وقفت في ظلها تحس ولا اجدع تكييف صح كده امال بقى ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لما يبقى ظل العرش الله يبقى في طراوة إيه ترد الروح لا حاجة بقى ما تتوصفش في ظل إيه عرش الرحمن واقف هناك بعيد عن الشمس طب عطشت تبص كده تلاقي حوض وقبل ما أعدي من تحت الظل دول الناس واقفين في ظل عرش الرحمن الناس الطيبين والناس التانيين بقى يجي واحد منافق فاجر كافر عايز يقف في الظل يقال له انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب يقول لا لا لا لا الظل ده محجوز عايزين انتوا ظل تروحوا ايه ها الظل التاني اللي هناك ده شمال انتوا هناك شمال يروح الظل التاني يجده ظل النار لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر الشرارة قد القصر العيني كالقصر قد البيت الكبير دي شرارة الشرارة من النار قد البيت سلم يا رب سلم تيجي انت يا موحد اللهم توفنا على التوحيد اللهم توفنا على التوحيد والسنة اللهم توفنا على التوحيد والسنة اللهم توفنا على التوحيد والسنة تيجي يا موحد يا سني تعطس تشوف حوض بيتلألأ عليه اكواب زي نجوم السماء الكوبايه عباره عن ايه مرسومه رسمه نجمه تجري جري وتلاقي بقى النبي اه تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم واقف بيسقي بايده ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم تقرب عليه يعرفك بإيه هي دي بقى بالسجود والوضوء بالسجود والوضوء كان صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة قالوا كيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق ده احنا أمة النبي يعني كم ألف مليون في وسط أعداد لا يحصيها إلا الله يقول طب تعرفهم إزاي دول فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو دخلت صيرة الحظيرة جمعها صير فيها خيل دهم به وفيها فرس أغر محجل أما كنت تعرفهم منها لو دخلت صيرة يعني حظيرة فيها خيل بهم دهم سود اسود في اسود وفيها فرس وحيد أغر محجل يعني ايديه ورجليه وراسه بيض تطلعه من وسطهم قالوا بلى قال فإن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء من السجود غر هتلاقي دماغك أورتك منورة وإيديك ورجليك منورين من الوضوء الرسول هيعرفك تعال تعال تعال تعال الرسول واقف ما تصلي عليه يلقط أمته يا سلام لو النبي عرفك ده أنت يا أخي لو في الحج ولقيت الشيخ فلان قال رب عليك وبيسلم عليك وعرفك زيك يا فلان قلبك يطير من الفرح صح فما بالك بقى لما النبي يعرفك ويناديك تعالى تعالى اشرب وتشرب شربة ما تقوليش بقى مية زمزم ولا ولا ولا لا الرسول بيوصي ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم ماء حوضي أحلى من العسل وأبيض من اللبن احلى من العسل وايه وابيض من ال... ما تصلي عليه صلى الله عليه واله وسلم شهي ميه بقى تشرب لكن المفاجاه قال ولا يزادن برجال من امتي من دوني في ناس من امتي هيبقى شكله اه بيصلي صح كده متوضي دماغه اه فيها اثر سجود وايديه ورجليه فيها اثر الوضوء قال وليزادن برجال من دوني كما يزاد البعير الجرب عارف لما يبقى في جمل جربان خايفين لا يعدي الجمال السليم اول ما يقرب من السليمه تعمل ايه اهو في ناس هيتعملوا كده روح يا بيت ليه قال فاقول امتي امتي ده ده متوضي اه متوضي ده ده ده بدماغه انسان فيقال انك لا تدري ما أحدثوا بعد زي اللي أنت سامعه ده بقى المحدثات اللي أنت كل يوم عمال إيه تسمعها إن مفيش مش عارف إيه ومفيش إيه وفي إيه وفي إيه أنت فاهمني؟ طبعا طبعا طبعا طبعا خالص والله بحبكم بالله ها يزال شوف بقى في عز الحر وعز الشمس ويجي يشرب بشياط شو بعيد حشرك امشي يا رسول الله فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير نسأل الله السلامة سجدت وشبعت أنا عايزك لما تسجد اسجد وقول قول وقول لما تشبع لما تشبع من السجود وبعدين ارفع اقعد الجلسة بين السجدتين الجلسة لازم تقعد تقعد تقعد ازاي تفرش رجلك الشمال وتقعد عليها وتوقف رجلك اليمين وتتني صوابعك جهة القبلة قول لي ما اعرفش اعملها دي معلش اتدرب ما في حاجات كتير ما كنتش بتعرف تعملها والوقت بقيت تعملها حاول مرة واثنين وثلاثة واربعة لحد ما تقدر تعملها ان ما قدرتش تعملها مش مشكلة اعمل اللي تقدر عليه المهم رقد رجلك الشمال قعدها كده واقعد عليها وقف رجلك اليمين واجني صوابعك جهه القبله وحط ايدك اليمين على فخذك اليمين على الفخذ قريب من الركبه وايدك الشمال كده زيها مفرودين وعينك على صوابعك عرفت وانت قاعد تبقى عينك فين على صوابع ايدك اليمين انتبه لان الرسول كان صلى الله عليه وسلم كان بقى في التشهد بيضم صوابعه الثلاثه ويحط الابهام فوق الثلاثه ويفرد صباعه السباحه يفرده ويرمي ببصره اليه يحركه يعمل كده شايف ازاي يبقى عامل صابعه الثلاثه دول ضممهم كده والابهام صباع كبير حط فوق الثلاثه كده وفارد صباعه ده كده وحاطط ايده دي على فخده كده ورفع صباعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها اشد على الشيطان من الحديد لما تحرك صباعك كده كانك بتدي الشيطان ايه على دماغه على دماغه دي دب عشان ما يكلمكش تاني درس عليك ابدا ها على طول حرك سواحك هكذا دي في الجلسه 130 تنفع وفي التشهد تنفع وبعض العلماء قال ان العمليه دي خاصه بالتشهد المهم انك قاعد جلسه تستريح وتقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي أي لما تستريح تطمئن والرسول ما صلي عليه كان بيطول الجلسه دي قوي حتى يقول الصحابه سهى يقولوا نسي يفضل مطول يقول ايه رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي او يقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني الله اكبر كل ده اه اقول تاني طب صلي اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثير يقول ايه رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني واهدني وعافني دي الجلسة بين السجدتين وبعدين يسجد السجدة الثانية ويعمل كده في الصلاة كلها فاضل حاجة واحدة التشهد نقوله بالمرة عشان نبقى ايه قلنا كل حاجة قصرت معاكم اللهم بلغت اللهم فشل قلنا كل حاجة تحرك أصابعك في التشهد قلناها صيغة التشهد بقى تقول ايه التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هو ده التشهد أنا كان بودي أشرحه بس معلش مفيش وقت احفظه كده ويبقى لنا لقاء تاني إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله السنة الجاية أكتفي على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب